كتاب حياتي عين ما شفت زيه كتاب الفرح فيه سطرين والباقي كله عذاب كتاب حياتي عين ما شفت زي كتاب الفرح فيه سطرين والباقي كله عذاب عذاب عذاب عذاب كتاب حياتي عين ما شفت زي كتاب فرح في سطرين والباقي كله عذاب
كتاب حياتي يا عين اه يا عين ما شفنا زيه كتاب الفرح فيه سطرين سطرين الباقي كله عذاب
كتاب حياتي عين ما شفت زي ده الفرح بين سطرين والباقي كله عذاب
كتاب حياته يا عين ما شفنا زيه كتاب الفرح فيه سطرين والباقي كله عذاب كتاب حياتي عين ما شفت زيه كتاب كتاب حياتي عين ما شفت زيه كتاب الفرح في سطرين الفرح في سطرين الفرح في سطرين الفرح في سطرين الفرح في سطرين والباقي كله عذاب حياتي يا عين ما شفنا زيه كتاب الفرح فيه سطرين الباقي كله عذاب كتاب حياتي عين ما شفت زيه كتاب الفرح في سطرين والباقي كله عذاب عذاب عذاب عذاب أوراق وهم وأسى والحبر من دمعي الحبر من دمعي الحبر من دمعي من دمعي دمعي يا عين كتاب حياتي يا عين ما شفت زيه ده الفرح في صدري والباقي كله عذاب كتاب حياتي يا عين آه يا عين ما شفنا زيه كتاب كتاب الفرح فيه سطرين صدري الباقي كله
عذاب عذاب عذاب آه آه آه كتاب حزين كله مقاس ده في زمان غطى رقاسي كتاب حزين كله مقاسي دقني في زمان غدر قاسي الفرح سطر غلط مكتوب لما الزمن كان يوم ناسي كان يوم ناسي مكتوب في اول صفحة واحد غريب وادي حياتي مكتوب في اول صفحة واحد غريب وادي حياتي هيعيش حزين ويسيبها حزين امضى الزمن وتحياته وتحياته كتب الزمان جواها من غير ما يرحم ويسام كتب الزمان جوا همي من غير ما يرحم ويسام كتب عليا البكا والنوح وهن عليه دمعي ودمي دمعي ودمي الصح ده بصفحة الدموع لما قرت الصح ده بصفحتها بين الدموع لما قرت استكترتها الدنيا زمان ومن زمن مني خدتها خدتها كشف الحكيم اصبح عام ومن عيادة لعيادة كشف الحكيم اصبح عادة ومن عيادة لعيادة وكل واحد اروح له يقول قطعت قلبي بزيادة بزيادة بدل الحكيم رحت الميت وخدت كل الأدوية بدل الحكيم رحت الميت وخدت كل الأدوية والكل قالوا على جرحي ما خدناوش بالكلية يا عينيا الوقت عندي ما تفرقش أطيب واروق ولا ما اروقش الوقت عندي ما تفرقش أطيب أروق ولا ما اروقش العمر عدى وحمل كتير لو كان جبل كان ما يطقش ما يطقش يجي الطبيب عند احكيله يقول سلامتك ادعيله يجي الطبيب عند احكيله يقول سلامتك ادعيله ولما اقول له ازاي الحال يخبي دمعه بمنديله منديله يا دنيا دي كمان هات ما يهمكيش أما حياة يا دنيا دي كتير هاتي ما يهمكيش أما حياة ما انا اصلي واخد على الاحزان والدمع في عيوني ليلاتي ليلاتي عذب وهم وتوتة توتة وادي نهاية العدود عذب وهم وتوتة توتة وادي نهاية الحدود بدموع عينيا واحزاني الدنيا راضية ومبسوطة مبسوطة ده بحياته يا عين آه يا عين.
ما شفنا زيه تاني آه الفرح فيه سطرين صبري والباقي كله عذاب عذاب ده بحياته يا عين ما شفنا زيه كتاب الفرح فيه سطرين والباقي كله عذاب عذاب ده بحياته يا عين ما شفنا زيه تاني الفرح فيه سطرين
ده ايه النور ده كله ما تقولوا ايه حصل ده ايه النور ده كله ما تقولوا ايه حصل نقول ما انت شايف ان القمر وصل اي والله ده القمر وصل يا ميت اهلا وسهلا وحشنا من زمان لسه فاكر حبايبك ولا نسيت اللي كان يا ميت اهلا وسهلا وحشنا من زمان لسه فاكر حبايبك ولا نسيت اللي كان قرب تعالى قرب الشوق عليك فاكرني ومعاك القعدة تحلى ويحلى ليل سهرنا ويا فرحة تعالى قوله ده ايه النور ده كله ويا فرحة تعالى قوله ده ايه النور ده كله ده ايه النور ده كله ما تقولوا ايه حصل ده ايه النور ده كله ما تقولوا ايه حصل نقول إن أنت شايف إن القمر وصل اي والله ده القمر وصل وعدنا تبقى بينا ولا تغيب عننا وإن غبت أمانة ابعت وتطمن قلبنا وعدنا تبقى بينا ولا تغيب عننا وإن غبت أمانة ابعت وطمن قلبنا اوعى تحرمنا غيرنا وتحملنا الهموم ده انت القمر وجنبك احنا نبقى النجوم ويا فرحي تعالى قوله ده ايه النور ده كله يا فرحي تعالى قوله ده ايه النور ده كله ده ايه النور ده كله ما تقولوا ايه حصل ده ايه النور ده كله ما تقولوا ايه حصل نقول إن أنت شايف إن القمر وصل أيوة الله ده القمر وصل ازاي ما تصدقنيش ازاي وفليل الشوق ما تجيش ازاي ده انا كنت راسم لك فرحه وغازل لك اجمل طرحه ده انا ده انا كنت راسم لك فرحه وغازل لك اجمل طرحه وجايب لك شربه تاني جاي سكر سنطره فيش ازاي ازاي ازاي ازاي ما تجيش
زي ما صدقتنيش ازاي زي ما تصدقنيش وفين الشوق ما تجيش ازاي ازاي ازاي ما تجيش انا كنت راسم لك فرحه وغازل لك اجمل طرحه انا كنت راسم لك فرحه وغازل لك اجمل طرحه وجايب لك شربة مانجا وجايب سكر سنترة بيش ازاي ازاي ازاي ازاي ازاي ما تجيش ازاي ازاي ازاي ازاي ازاي ازاي ازاي ازاي ازاي ازاي
شهوات من يوم ما عرفتك ازاي ازاي ما تجيش وماليش الا انت وسيرتك ازاي ما صدقنيش شهوات من يوم ما عرفتك ازاي ازاي ما تجيش وماليش الا انت وسيرتك ازاي ما صدقنيش بهوك من يوم ما عرفتك ومليش الا انت وسيرتك بهوك من يوم ما عرفتك ومليش الا انت وسيرتك وانا يا معني قريت لك غيرك في القلب مفيش انا كنت راسم لك فرحه وغازل لك اجمل طرحه انا كنت راسم لك فرحه وغازل لك اجمل طرحه وجايب لك شربة مانجا وجايب سكر سنترة فيش ازاي ازاي ازاي ازاي ما تجيش
ازاي ازاي ازاي ازاي ازاي ازاي ازاي ازاي ازاي
ازاي ازاي ما تصدقنيش ازاي ما تصدقنيش وفين الشوكة تجيش ازاي ازاي ازاي ما تجيش انا كنت راسم لك فرحه وغازل لك اجمل طرحه انا كنت راسم لك فرحه وغازل لك اجمل طرحه وجايب لك شربة مانجا وجايب سكر سنترة فيش ازاي ازاي ازاي ازاي ما تجيش
ازاي ما تصدقنيش ازاي وفين الشوكة تجيش ازاي
انا كنت راسم لك فرحه وغازل لك اجمل طرحه انا كنت راسم لك فرحه وغازل لك اجمل طرحه وجايب لك شربة مانجا وجايب سكر سنترة فيش وازاي ازاي ازاي ازاي ازاي ما تجيش علقت النور على الباب ازاي ما تصدقنيش وزرعت الهوا لبلاد ازاي ازاي ما تجيش اه علقت النور على الباب ازاي ما تصدقنيش وزرعت الهوا لبلاد ازاي ازاي ما تجيش علقت النور على الباب وزرعت الهوا لبلاد علقت النور على الباب وزرعت الهوا لبلاد اداري جاسي وكذاب وبتوعي النفس وفيش انا كنت راسم لك فرحه وغازل لك اجمل فرحه انا كنت راسم لك فرحه فرحة وغازل لك اجمل فرحه فرحة وجايب لك شربة مانجا وجايب سكر سنترة مش وازاي ازاي ازاي ازاي ازاي ما تجيش
ازاي ما تصدقنيش ازاي وفين الشوكة تجيش ازاي
فرحة فرحة فرحة فرحة وجايب لك شربة مانجا وجايب سكر سنترة مش ازاي ازاي ازاي ازاي ما تجيش
ازاي ما تصدقنيش ازاي وفين الشوكة تجيش ازاي
انا كنت راسم لك فرحه وغازل لك اجمل فرحه انا كنت راسم لك فرحه وغازل لك اجمل فرحه وجايب لك شربة مانجا وجايب سكر سنترة بيش ازاي ازاي ازاي ازاي ما تجيش ليه تخدع قلبي معاك ازاي ازاي ما تجيش وانا كنت صريح وياك ازاي ما تصدقنيش ليه تخدع قلبي معاك ازاي ازاي ما تجيش وانا كنت صريح وياك ازاي ما تصدقنيش ليه تخدع قلبي معاك وانا كنت صريح وياك ليه تخدع قلبي معاك وانا كنت صريح وياك ده شويه عليك ننساك ونداري ولا نبكيش انا كنت راسم لك فرحه فرحة.
وغازل لك اجمل فرحه فرحة.
انا كنت راسم لك فرحه فرحة.
وغازل لك اجمل فرحه فرحة وجايب لك شربة مانجا وجايب سكر سنترة بيك ازاي ازاي ازاي ازاي ما جيش
ازاي ما تصدقنيش ازاي وفين الشوكة تجيش ازاي
انا كنت راسم لك فرحه وغازل لك اجمل فرحه انا كنت راسم لك فرحة وغازل لك اجمل طرحة وجايب لك شربة مانجا وجايب سكر سنترة بيش ازاي ازاي ازاي ازاي ازاي ما جيش ليه تخدع قلبي معاك ازاي زي ما تجيش وانا كنت صريح وياك زي ما صدقنيش ليه ليه تخدع قلبي معاك ازاي زي ما تجيش وانا كنت صريح وياك ازاي ما صدقنيش ليه تخدع قلبي معاك وانا كنت صريح وياك ليه تخدع قلبي معاك وانا كنت صريح وياك ده شويه عليك ننساك ونداري ولا نبكيك انا كنت راسم لك فرحه فرحة.
وراسم لك اجمل طرحه فرحة.
انا كنت راسم لك فرحه فرحة.
وراسم لك اجمل طرحه فرحة وجايب لك شربة مانجا وجايب سكر سنترة بيه ازاي ازاي ازاي ازاي ازاي ما
ازاي ما صدقنيش ازاي زي ما صدقتنيش وفين الشوق ما تجيش ازاي زي ما تجيش انا كنت راسم لك فرحه وغازل لك اجمل طرحه انا كنت راسم لك فرحة وغازل لك اجمل طرحة وجايب لك شربة مانجا وجايب سكر سنترة بيش ازاي ازاي ازاي ازاي ازاي ما ازاي ازاي ما تصدقنيش ليه يا دم يا عين حبايبي فاتوني ليه يا دم يا عين حبايبي فاتوني حلاقيها بس منين حلاقيها بس منين حلاقيها بس منين حلاقيها بس منين يكفى اللي ناموني يا عين ليه الندم ليه الندم يا عين حبايبي فاتوني ليه الندم يا عين حبايبي فاتوني
عليها بس الليل عليها بس الليل عليها بس الليل عليها بس الليل يتكلموني يا عين ليه الندم
الصبر فين نلاقيه يا خالد اللوني وانا قلبي من ايداويه ده اللي جرحتوني الصبر فين نلاقيه يا خالد اللوني والقلب من يداويه ياللي جرحتوني حلاقيها بس منين حلاقيها بس منين حلاقيها بس منين حلاقيها بس منين يكفى اللي لاموني يا عين ليه الندم ليه الندم يا عين حبايبي فاتوني ليه الندم يا عين حبايبي فاتوني عليها بس منين عليها بس منين عليها بس منين عليها بس منين يكفى اللي لاموني يا عين ليه الندم
قولوني يا مجاري ولا انتوا نسيتوني لفين واخدني الريح يغلط رسوني قولوني يا مجاري ولا انتوا نسيتوني لفين واخدني واخدني الريق يلا الله رسولي حلاقيها بس منين حلاقيها بس منين حلاقيها بس منين حلاقيها بس منين اتفلي لابوني يا عين ليه الندم ليه الندم يا عين حبايبي فاتوني ليه الندم يا عين حبايبي فاتوني اه فاتوني حلاقيها بس منين حلاقيها بس منين حلاقيها بس منين حلاقيها بس منين
اتفلي لابوني يا عين ليه الندم
انا طال علي الليل انا طال علي الليل تعال واسوق انا طال عليا الليل تعالوا واسوق انا اشتريت بكتير بالرز بعون ومني قلبي كبير في الله تعبوني انا اشتريت بجنيه بالرخص باعوني ومني قلبي كبير خلاني تعبوني حلاقيها بس منين حلاقيها بس منين حلاقيها بس منين حلاقيها بس منين يكفى اللي لاقوني يا عين ليه الندم ليه الندم يا عين حبايبي فاتوني ليه الندم يا عين حبايبي فاتوني
حلاقيها بس منين حلاقيها بس منين حلاقيها بس منين حلاقيها بس منين اتفلي لابوني يا عين ليه الندم
يا ويل يا ويل يا ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل عذابي وياك يا عذابي يا اغلى ناسي واحباب عذابي وياك يا غزابي يا اغلى ناسي نفسي واحبابي بالاسوانه بالاسوانه يا ويل اعمل لك ايه شغلتني اعمل لك ايه حيرتني اعمل لك ايه شغلتني اعمل لك ايه حيرتني اعمل ايه شغلتني واعمل ايه حيرتني اعمل لك ايه شغلتني اعمل لك ايه حيرتني اعمل لك ايه شغلتني اعمل لك ايه حيرتني
واعد ويخلف ولا جاني ولا اعتذر وعد يا قلبي يحلف ويقول تحت النظر خليت قلبي راح وبإيده يقلني راح خليت قلبي راحته وبإيده يقلي راحته ونجه وبين صراحته هنعيد في هواه نظر هنعيد العين في هوا النظر
في الأول كان يجي لك وكنت عنده غالي وغبت في مرة عنه بتوه ويا الليالي في الأول كان يجي لك وكنت عنده غالي وغبت في مرة عنه بتوه ويا الليالي ولم وانا زاد بقى يقدر عالبعاد ولما هوا نزل بقى يقدر عالبعاد يدينا ميت معاد ويفرح بانشغالي يخلي قلبي راح وفي ايده يقل راحته خليت قلبي خليه قلبي راحته وبإيده يقلي راحته راحته براحته وفي ايده يقل راحته خليت قلبي راحته وبإيده يقلي راحته ونجي بين صراحته هنعيد في هواه نظر هنعيد هنعيد في هوا النظر
معلش يا قلبي سيبك وبلاش تشغل في بالك وبكرة لو يجيلك ابقى اعمل ما بدالك معلش يا قلبي سيبك وبلاش تشغل في بالك وبكرة لو يجيلك ابقى اعمل ما بدالك وان كان فرحان بحال وبيتبهى بجمال وإن كان فرحان بحاله وبيتباهى بجماله هواك لو مرة جاله هيتعب من دلالك خليت قلبي راح وبإيده يقل راحته خليت قلبي راحته وبإيده يقل راحته خليت قلبي راح وبإيده يقل راحته خليت قلبي راحته وبإيده يقل راحته ونجه وبين صراحته هنعيد في هواه نظر هنعيد هنعيد في هواه نظر
Thank
يا اخوات علي مش علي ومني يا اخوات علي يا اخوات علي هيجنني يا اخوات علي مش علي ومني يا اخوات علي بغني بحر الاشواق ولا رايح حلو يسقيني يا يا يا حبيبي يا يا يا يا حبيبي حبايب والله حبايب وفي حبك يا اسمر دايب حبايب والله حبايب وفي حبك يا اسمر دايب هو انت عشان معانك حلوين يوم واتنين تفضل غايب يا يا يا يا حبيبي حبايب والله حبايب وفي حبك يا اسمر دايب حبايب والله حبايب وفي حبك يا اسمر دايب هو انت عشان معانك حلوين يوم واتنين تفضل غايب يا يا يا حبيبي انت بتبعد وانا قرب لما بوعدك تتهرب انت بتبعد وانا قرب واما بوعدك تتهرب بس الهوى حيرته معاك هتشرق ولا تغرب طب يا يا يا يا حبيبي انت بتبعد وانا قرب لما بوعدك تتهرب انت بتبعد وانا قرب واما بوعدك تتهرب بس الهوى حيرته معاك هتشرق ولا تغرب طب يا يا يا حبيبي وحياة حسنك وجمالك مسكون قلبك وخيالك وحياة حسنك وجمالك مسكون قلبك وخيالك هو ده اللي لك يا حبيبي معاي واللي جرالي هيجرالك